كانت عفوية في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتاقين وانا فاسلكة فرخة افتح الرب افتح الرب بس عايز يبين نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
بعد ما أسلم سيدنا ياسر وزوجته السيدة سمية وابنهم سيدنا عمار رضي الله تعالى عنهم جميعا بنو مخزوم عذبوهم عذاب شديد جدا جدا وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان مش عارف يحمي نفسه ولا يحمي المسلمين بالعكس ده هو كان محمي بأسرته بعيلته ما كانش هو اللي بيحمي نفسه فكان بيمر عليهم ويشوف العذاب وهم مربوطين بيشوفهم وهم بيعذبوا في الصحراء لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلمة وكأنها جائزة كأنها شهادة تقدير كأنها طبطب عليهم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة سبحان الله الواحد أول ما يسمع قصة آل ياسر والتعذيب اللي كانوا بيتعرضوا له يشعر إن طيب هو احنا قدمنا ايه يعني شوف دول قدموا ايه طيب قدموا حاجات كبيرة انا بقى قدمت ايه انت قدمت ايه تحس نفسك قليل قوي وما عملتش اي حاجة بس ومع ذلك تلاقي نفسك بعد كده وانت ماشي في الحياة ماشي في الحياة تحس ان لا في حاجات انت بتعملها في حاجات انت بتواجهها مش كبيرة طبعا خالص زيهم ولكن تلاقي ان انت برضه تحس بألم ليه الزمن اللي احنا فيه ده في حاجة زي الزمن اللي كان زمان طبعا مع فارق الأحجام زمان ولد الإسلام غريب غريب بين أهل الكفر طيب دلوقتي إيه الأخبار تشعر إنه بيمر بمرحلة غربة تانية كما قال صلى الله عليه وسلم ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فتلاقي الشخص المسلم اللي بجد مختلف مش زي الباقي يعني كلامه مختلف هتلاقيه بيسلم بشكل مختلف هتلاقيه بيتكلم بشكل مختلف ألفاظه مختلفة مش بيقول ألفاظ كتير منتشرة بين الناس ليه لا تليق أو حرام أو بيخلي باله ما ينفعش نجيب سيرة فلان يا عم احنا بنهزر مع بعض لعلمك بقى انا بتريق عليه كده قدامه ما ينفعش دي غيبة هو كلامه مختلف هتلاقيه بيلبس بشكل مختلف لو بنت مثلا لا في لباس شرعي ما ينفعش تلبس حاجة ضيقة ما ينفعش تلبس حاجة شفافة ما ينفعش تبقى مبينة جزء حتى من شعرها من شعرها كله ما ينفعش تبقى مبينة جزء من شعرها ما ينفعش حاجات معينة ليه؟ لأن هو ده الإسلام فهي لبسها مش زي بقية البنات لا كل واحدة عايزة تلبس بقى دي وتعمل دي وتعمل لا، ده لا هي حاجة تانية هي بتلبس بشكل مختلف هي غريبة طيب إيه كمان؟ بيبص بشكل مختلف حتى النظرة حتى النظرة ممكن تلاقي شخص مثلا شغال في شركة وهو مدير مثلا بيتعامل مع الناس والموظف اللي تحتيه ده المدير هو المدير تعمل مع موظفة تحتيه ومش بيبص لها بيبص في الأرض ليه؟ ده انت بص في الأرض ليه يعني يعني للد- ما ينفعش انا بغض بصري ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا اغض بصري بالذات بقى لما تكون في كامل زينتها لا ما ينفعش هو مختلف لا ده ساعات بقى هو اللي بيكون الموظف و بتكون عنده مديره وتلاقي ال- واحد زميله ش- في الشغل يقول له طب فين ال يعني ال eye contact ودي communication skills وال communication skills دي انت لازم تكون بتحترمها عشان خاطر لما تعملها هيبقى في communication بينكم وبين بعض وده هيسهل طريقه الشغل وهي مش الشغل بيخلص ده الشغل بيخلص بالايميل مش لازم ابص يعني انا هبص في الايميل تمام ه- هبص لها من خلال يعني ممكن يخلص بحاجات تانية كتير بس انا عايز اغض بصري هو بيبص حتى بشكل مختلف وهو بيتاجر تبقى مثلا في عقود معينه يقول لك لا انا مش هعمل الموضوع ده ليه ده حرام ايه ده ده يا لا ده ربا لا دول شرطين ما ما ينفعش لا ده هنا الثمن آه، مش محدد ما ينفعش لا ده هنا في غش لا ده هنا في غرر لا ده هنا انت بتبيع حاجه مش عندك لا في نهي لا هنا ده ربا ده كذا ده كذا يا عم السوق كله ماشي كده لا السوق كله ماشي كده انما انا مسلم ما ينفعش ان انا ابقى كده غريب مش زي بقيه الناس هتلاقيه وهو بيفرح بيفرح هيعمل فرح ل- لابنه ولا بنته ولا حتى هو بيتجوز يقول لك لا بس احنا عايزين نفصل ال- الرجال عن النساء ح- احنا عايزين آه، ان احنا يقول لك طب ليه نفصل ما احنا عيله محترمه ونقعد مع بعض لا ما هو احنا العيله مش كلها مثلا آه، بتلتزم بالحجاب الشرعي السليم وبناء عليه احنا كده هنحط ناس بتنظمنا مش لابسين حجاب شرعي سليم مع آه، ناس تانية وده ح- شيء صعب جدا ان احنا نحترز منه وان الناس تغض بصرها خلينا في الامان يا عم ودول هنا ودول هنا وما نشغلش حاجه محرمه وما يبقاش في يقول لك احنا ده احنا عيله بعضنا وبنرقص مع بعض رقص محترم مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها كده هو بيفرح بشكل تلاقي ناس يا عم انت غريب قوي يعني ده ده هيبقى اسمه فرح يعني ايوه ده اسمه فرح هو الاغرب ان انا افرح وحواليا المعاصي لا وانا بنظمها ده ده اللي مفترض الغريب بس سبحان الله وسيعود غريبا كما بدا حتى الغضب تلاقي الشخص ممكن يغضب ويتنرفز انما المؤمن اللي بجد يمسك نفسه يمسك نفسه الترفيه عايز انبسط والعب واسافر واروح واجي وبتاع يقول لك لا انا مش هينفع اقعد في المكان الفلاني مش هينفع اروح المكان الفلاني ليه ما ينفعش ليه عشان في مخالفات هناك ما ينفعش ان انا احمي نفسي منها عشان وعشان, وعشان. هو غريب هو غريب الوقت ده بقى وانت عايش في الدنيا وشايف هنا مخالفات وهنا مخالفات وهنا مخالفات وكل حاجة جاية عليك وبتنتقدك وتسمع كلام ساعة ساعات يعني كلام مش حلو تبقى انت يا جماعة في ايه؟ كلكم عليا ولا ايه؟ الله هو كله ضرب ضرب يعني معقول ايه ايه الحكاية؟ سبحان الله يجي الحديث ده كأنه جاي طيب خاطرك صبرا صبرا فإن الموعد الجنة صبرا انت بتصبر بتصبر ليه عشان تدخل الجنة طيب خلاص اصبر وجاية شوف ربك بيقول لك ايه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين انت اللي مطلوب منك ان انت تتبع ما يوحى إليك اصبر اصبر مش كل الناس هتبقى مبسوطة باللي انت بتعمله حتى لو انت بتقول انا بعمل الصح انا بعمل الحلال انا عايز اخرج بره الشبهه انا عايز اخلي بالي ممكن حد يقول لك على فكره لا ما احنا لو عملنا كده ممكن نحترز من ايه وبتاع انا يا جماعه عايز اعمل احسن حاجه مش هتلاقي كل الناس مبسوطه بده بس انت تصبر واما تصبر خليك عارف ان دي منه من ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول واصبر وما صبرك الا بالله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انزل السكينه في قلبك فاحمد ربنا سبحانه وتعالى والله ده انت في نعمه صبرك على الاحكام الشرعيه في زمن الغربه منة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى تحتاج شكر تحتاج شكر وكفاية ان انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال والله يحب الصابرين انت لو صابر على الاحكام دي خلاص صابر على شرع ربنا سبحانه وتعالى خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيحبك افرح انا عايز اقول لك افرح بغربتك افرح بغربتك ده انت في المجتمع اللي بعيد انت قريب احمد ربنا ان انت مش بعيد خلي عينك هناك في ناس كتير قدمت العاجلة الله عز وجل يقول ايه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة اهو في الوقت ده بقى ايه اللي بيحصل انت تحب الآخرة وتذر العاجلة خلاص انت عينك هناك باصص هناك طيب ممتاز انا هصبر وهكمل وان شاء الله الجنه اعمل حاجه تانية اه وانت بتصبر كم حاجه كده ما تنساهاش عد معايا واحد احتسب يعني ايه احتسب يعني وانت بتعمل العمل خلي قلبك متعلق بالله عز وجل والاجر من الله وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت احتسبت حاجه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويديها لك واحد الاحتساب اتنين اثبت للنهاية بلاش تراجع بالله عليك بدأت خلاص قاعد وبتصبر ومكمل اثبت للنهاية ليه؟ صدقني إيه، مفيش حد يحب يقعد لوحده دايما يجيب اخوه فلو تراجعت التراجع بيجيب تراجع والتراجع بيجيب تراجع والتراجع بيجيب تراجع والتراجع بيجيب تراجع وتفضل تتراجع تتراجع تتراجع لغاية ما تبقى بعيد قوي طيب ايه اللي حصل ما انت خدت خطوات لورا من سنتين ثلاثة لسه بقى انت عمال ترجع لورا من ساعتها فلو سمحت اثبت خليك قدام دايما دور على المعالي انا مش هقول لك ابعد عن الحرام ابعد عن الشبهه مش هقول لك التزم بالواجب التزم بالمستحب ابعد عن المكروه خليك كبير فرقم اتنين لازم تاخد بالك من هذا الامر اثبت للنهايه طيب ثلاثه لا تشتكي ربك النقطه دي مهمه يا جماعه لا تشتكي ربك طب امال اعمل ايه اموت يعني من الغيظ لا اشتكي لربك اشتكي لربك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا يعقوب بيقول ايه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله في ظلمه الليل كده والله اقعد اتكلم مع ربنا قول له يا رب صبرني يا رب يا رب صبرني صبر خليني اتحمل يا رب عديها على خير يا رب ما تفتنش يا رب عايز حلاوه الايمان يا رب كرمني يا رب الاختبارات دي تعدي يا رب يا رب يا رب يا رب قول كتير يا رب يا رب الله عز وجل يقول ولقد نادانا نوح ولقد نادانا ايه نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم لو انت حاسس ان انت فعلا في كرب نادي نادي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون شوف الايه والله آية جميلة فلا نعمة نعم المجيبون من الله طب إيه اللي حصل ونجيناه هو لا وأهله من إيه من الكرب العظيم طب أنت في كرب طب نادي ربنا سبحانه وتعالى نادي نادي نادي نادي فلا تشتكي ربك إنما اشتكي لربك ودايما افتكر إن في يوم أنت داخل فيه الجنة فده يهون عليك وافتكر آل ياسر كان عندهم مشاكل مشاكل ايه ده كانوا بيتعذبوا فضلوا صابرين وصابرين لغاية من كتر العذاب ياسر مات وسمية اتقتلت وكمل ابنهم وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بشرهم قبل ما يموتوا كلهم وهم مجتمعين وبيتحملوا بشرهم وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وأنا جاي أقول لك صبرا على شرع الله صبرا على طاعة الله صبرا عن معصية الله صبرا على البلاء فإن الموعد الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
كلمة اتقالت عفوية في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتاقين وأنا بسلك فرخة يفتقر ربي يفتقر ربي
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب